بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ما زلنا مشغولين بموضوع الروح القدس الماء الحي سر حياتنا الأبدية والروحية ونفتح له أربعة أول وعظة قالها المسيح له المجد في الجليل بعد ما نزل من الجبل بعد صيام أربعين يوم بعدما رجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل له أربعة ستاشر وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع إليه سفر أشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة ثم طوى السفر وسلموا إلى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فابتدأ يقول لهم أنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم النبوة دي في أشعية 61 وربنا يسوع ابتدى بيها خدمته واضح انها نبوة مهمة قوي لأنه لما يقول مسحني يبقى بيعلن ان هو المسيح من أول لحظة ولأنه بيعلن برنامج خدمته عارفين لما يطلع واحد مثلا ساركوزي ده ولا ساركوزي ده اسمه ايه اللي طالع ده آه بيعلن برنامج مشروعه ده المسيح له المجد جاي يعلن عن برنامج عمله وخطته انت جاي ليه يا رب اهو بيقول اهو روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين لانادي ارسلني لاشفي المنكسر القلوب لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنزحقين في الحريه روح الرب هو اللي هيعمل ده كله فهو بينسب العمل لروح ربنا ليه عشان احنا بعد كده هنعمل زيه فكل خادم هيبقى ده شعاره على فكرة مفروض كده روح الرب عليا لأنه مسحني انت مس... انت ممسوح ولا لا ممسوح طبعا مش خدت الميرون انت كمان لازم تمشي في السكة دي فتبقى كخادم الروح القدس جواك بيبشر المساكين وكخادم الروح القدس جواك بعتك عشان تشفي المنكسر القلوب في الزمن اللي احنا فيه ده ما أكثر منكسر القلوب كل الناس تعبانة كل الناس قلبها مكسور طيب مين اللي يشفي سعادتك ازاي بروح الرب هو اللي بيعرف يعمل الحاجات دي وبعدين تيجي حتتين مرتبطين بالحرية بقى أنا كل كلامي دلوقتي هيبقى عن الحرية علاقة روح ربنا بالحرية لأنادي للمأسورين بالإطلاق المسيح له المجد حرفيا ما عملش ثورة وطلع المساجين من السجن لا ما كانتش كده ولا انه حتى طرد الرومان من استعمار اورشليم برضه ما عملش كده ده اللي كانوا فاكرين اليهود هيعملوا لما قال الكلمتين دول افتكروا بقى ايه هيطرد اليهود الرومان ويحرر اليهود من الاستعمار انما ربنا بيتكلم عن عبودية اخطر شايفها واضحة جدا وحرية أفضل جدا من الحرية العادية اللي الناس بتدور عليها حرية مثلا بلد من بلد تانية أو حرية واحد طلع من سجن للعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية المنسحقين يعني المزلولين برضو يرسلهم في الحرية أن يطلق سراحهم فيبقوا أحرار وأكرز بسنة الرب المقبول يبقى روح ربنا هو روح الحريه وروح ربنا يحرر الإنسان من حاجات خطيرة قوي هو ممكن ما يكونش حتى دريان بيها لأننا كلنا في عرف المسيح لو المجد هنكتشف كده بعد شوية عبيد مستعبدين والمسيح جه مخصوص عشان يدينا حرية وعشان يدينا الحرية هيحط روحه فينا عشان يحررنا لأن روح ربنا هو روح الحرية حيث روح الرب هناك حرية في كورنثوس يقول كده إنما قبل ما أسيب الجزء ده عاوز بس أراجع معانا فكرتنا كخدام أنت لازم تكون أنت متحرر عشان تعرف تحرر حد لو أنت مستعبد لذاتك طب هتحرر واحد من من شهوات جسده ازاي مش هتعرف انت مسجون جنبه لو انت مستعبد لشهوات الاكل مثلا مش هتعرف تساعد واحد يتحرر من شهوات الزنا لو انت مستعبد لكراهية جواك لحقد مربوط جواك مش هتعرف تعين حد ابدا يتحرر من الانانية او الكرامة او الادانة مش هتعرف وده سبب ضعفنا كخدام المسيح لو المجد حر فعلا عشان كده جاي يحرر لأنه حر فيقدر يحرر كل الناس روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أنادي للمأسورين بالإطلاق اللي هينادي على ناس مأسورين هيبقى بره السجن مش جوه السجن إنما أنت تخيل صحيت الصبح وكلنا في سجن مع بعض يلا يا جماعة نطلع من السجن بصوا لك اضحكوا تعبيط ولا ايه تطلع من السجن يوم انت صاحي ونايم معانا جوه السجن هو كلام وخلاص انما لما واحد يجي من بره ويفتح الباب يقول لهم يلا يا جماعه اطلعوا لانه جاي من بره السجن فمشكلتنا ان احنا ضعفاء في خدمتنا او مش عارفين نبشر زي المسيح وبشر المساكين لان احنا مش مستمتعين بالحريه ومش مستمتعين بالحريه ليه هي برضه نفس موضوعنا لأننا مش شاربين مية كفاية لو شربنا الماء الحي كفاية نتحرر حيث روح الرب هناك حرية لو روح القدس ملانا هيحررنا من حاجات كتيرة غلط جوانا لكن طول ما احنا عاديين كده بنروح نساعد الناس أكل وشرب لكن لا احنا أحرار ولا هم أحرار وهي كلها إيه سجن واحد كله عايش فيه قاموس الخادم الكلمتين دول رسالتك في الحياة انك تبشر المساكين المساكين بقى مش لازم فقراء بالمعنى الحرفي دول برضو انكلودد يعني لكن كل مسكين اللي مسكين في نفسيته واللي مسكين في مركزه واللي مسكين من شهواته واللي مسكين حاسس بالوحدة كل الناس مساكين مين اللي طيب خاطر الناس دول كلهم مسيح الرب وكل ممسوح من الرب وتشفي منكسر القلوب كل الناس محتاجة حد يشفيها ولازم يكون انت قلبك شاف يعني مش مكسور منكسر القلب معنى التواضع اه لكن ما تبقاش انت كمان مجروح بالخطايا وعاوز تعين الناس طب هتعينهم ازاي لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر برضه ربنا يسوع كشف ان حكاية العمي مش الحكاية الحسية بس لأنه بعد معجزة المولود أعمى قال لهم الغرض قال لهم ده أنا جيت الدنيا دي عشان يعمى الذين يبصرون ويبصر الذين يعمون فتقريبا بيتكلم في حاجة تاني إن العمى هو عمل بصيرة وعمل إيمان فقالوا له أنت تقصد إن إحنا عميان؟ قال لهم أه أنتوا عميان ويا ريتكم عميان جسديا كان أسهل حاجة أن أنا أشفيكم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية لكنكم تقولون أننا نبصر هتفضلوا عميان لهم عيون يبصرون ولا يبصرون احنا كمان ينطبق علينا الكلام ده بنشوف حاجات كتير قوي من ربنا ومش راضيين نشوف برضه عارفين ان الدنيا هتخلص ومش راضيين نشوفها برضه هتخلص عارفين ان الفلوس ما تستاهلش وبرضه مش عارفين نشوفها صح نشوف الحقيقة صح عمى هي فعلا نوع من العمى عارفين ان المحبة اغلى حاجة في الدنيا وعمالين نكره في بعض وندين في بعض نوع من العمى الحقيقة واضحة ومعلنة بس احنا لنا عيون تبصر ولا تبصر وقاعدين برضه في نفس الضلمة اللي احنا اخترناها لنفسنا أرسل المنسحقين في في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة سنة الرب يعتقد أن المسيح بداية خدمته كانت في السنة الخمسين اللي بيسموها اليوبيل عند اليهود اليوبيل عند اليهود سنة الخمسين دي أجاز لكل حاجة العبد يطلق سراحة يعني كان في نظام عبيد عند اليهود يشتريه بس إنما لو جه عليه يوم سنة الخمسين يطلق سراحة والأرض تاخد أجازة سنة ما يزرعوش شوفوا إزاي فتبقى إيه سنة مفرحة جدا مبهجة ليه يعملوا حسابها قبلها بكذا سنة فتلاقي نوع من البهجة والفرحة العهد الجديد ابتدى بالسنة دي أو المسيح بدأ خدمته في سنة الرب المقبولة لأن نص أشعية كان كده أكرز بسنة الرب المقبولة حرية العهد الجديد العبيد كلهم يطلعوا أحرار والأرض نفسها تتحرر من الاستعباد البني آدم مستعبد الأرض وبيزرع فيها كل يوم أكيد طبعا اليهود ما فهموش الكلام ده قوي ودارت الأيام وابتدى ربنا يسوع يشرح في يوحنا 8 يوحنا 8 بقى حكى لهم عن حكاية الحرية بتفصيل أكتر يوحنا 8 28 قال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان حينئذ تفهمون أني أنا هو لما كان المسيح يقول أنا هو معناها أنا هو الله فكانوا يتغاظوا جدا اليهود إنما البسطاء يسجدوا من حبهم لأن المسيح بيقول أنا هو أنا هو ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه بينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون بدل قال أنا هو ناس كثيرة قوي أمنت هو ده المسيح فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به شوفوا التعبير دول بدأوا السكة صح دول آمنوا إن ده المسيح مش كفاية الإيمان عشان في ناس تقول الإيمان بس بس بس لا استنى الإيمان هو الباب إنما لا مش لوحده كفاية ليه قال للذين آمنوا إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم ده بيكلم ناس آمنوا بيه إن هو المسيح والمخلص فقال لهم بصوا بقى لو ثبتتم في كلامي بالحقيقة تبقوا تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم هم سمعوا كلمة يحرركم دي والعرق اليهودي طلع هم ما يستحملوش الكلمة دي مع أنهم دول أمنوا لسه بيقول قال للذين أمنوا به أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط اتغاظوا من إيه يحرركم دي احنا اولاد ابراهيم ما حدش يقدر يستعبدنا في الوقت ده كانوا عبيد هم بيقولوا كده كانوا عبيد عند روما عند قيصر مش كده كانوا عبيد خدامين عند قيصر في الوقت ده وقت موسى كانوا عبيد عند فرعون ووقت أشعية وأرميا كانوا عبيد في بابل عند نبوخذ نصر فهم عبيد من يومهم يعني إنما العجرفة بتاعتهم إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قد كيف تقول أنت أنكم تصير قلبوا عليه خالص بعد ما أمنوا به مجرد قال الحق يحرركم ابتدوا يردوا كده بجفاء كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الابن فيبقى إلى الأبد يبقى الحرية اللي بيتكلم عنها المسيح واللي بدأ بيها في لو أربعة أنا جاي عشان الحرية أنادي للمقصورين بالإطلاق وأكرز للمنسحقين بالحرية ما يقصدش الحرية اللي فهموها اليهود دي لا لا ما نخليهم عبيد روما ما تفرقش إنما القصة كلها واقفة على الداخل من يفعل خطية هو عبد للخطيه طب ايه الخطورة يا رب قال لهم لا في خطر العبد لا يبقى إلى البيت في البيت إلى الأبد الكلمة دي يا جماعة تخلينا كلنا لازم نراجع نفسنا إذا كنت لما زلت مستعبد لحاجات جواك مش ضامن مكانك في البيت عشان في ناس بتقول ضامن لا مش ضامن ليه لو ضامن تقول أنا حر مية في المية طب أنت حر مية في المية خليك صادق مع نفسك كده مين يقدر يقول أنا حر النهاردة مية في المية من الداخل لا طبعا كلنا عارفين ان فينا ذات وفينا شهوات وفينا ضعفات و- ومتربطين بحاجات لسه مين يفك ده كله دي عاوزة تلمذة مستمرة شوف التعبير إن ثبتتم في كلامي تصيرون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم دي عملية دايناميك مستمرة بتاخد العمر كله انك تثبت في كلمة ربنا كلمة ربنا تخليك تلميذ التلمذة تكشف لك الحقيقة والحقيقة تحررك كل مادة حد فيكم فهم الحقيقة كاملة لسه يبقى لسه الحرية يبقى لسه في عبودية الابن يبقى في البيت لما تست... لما تتحرر تماما مكانك الطبيعي البيت بيت ابوك انما العبد مش هيقعد في البيت على طول الكلام ده كان مناسب قوي في سنة الرب المقبولة ليه كان عندهم نظام عند اليهود لطيف قوي ساعات العبد من كتر عشرته لسيده سيده يحبه هو يحب سيده فيجوا بقى في السنة دي يقولوا له يلا بالسلامة انت حر يقول لا حر ليه انتوا زعلانين مني انا يا سيدي عاوز اقعد في البيت يقولوا له ما ينفعش ما انت ما بقيتش عبد يقول لهم بس انا بقيت من اهل البيت طب بحكم العسر فيعملوا حاجة غريبة شوية يجيبوا مخراز ويخرموا ودنه ويخب- يعني يدبسوه في الباب يلزقوه في باب البيت يعني يعني يحط ال- ال- الباب الخشب كده ورا ودنه وبعدين كأنهم بيمسمروه بيلزقوه في الباب يعني ايه يعني انت خلاص تبع البيت ده الى الابد لزقت في البيت إيه؟ بس لازم يكون باختياره هو خلاص يمشي من حقه يمشي وياخد مراته وعياله وأحفاده لو طلعوا في الخمسين سنة دول إنما لو قال لا أنا عاوز أعيش مع الناس دول الناس دول طيبين يقولوا له خلاص هتعيش معانا باختيارك بقى فهنا ال- العبد لا يبقى في إلى- في البيت إلى الأبد مفهومة قوي عند اليهود لأن العبد لازم عند السنة الخمسين يمشي إلا لو قال لا قالوا له مش هنعاملك كعبد خلاص تعالى خليك وظ- يقول له خلاص، سمروني لزقوني في البيت بس ما تسيبونيش أبعد عن البيت فيبقى في البيت إلى الأبد فاللي بيختار البيت بحريته وبيختار يلزق بيختار يتسمر مع المسيح في الخشبة ها خشبة الصليب باب السماء خشبة فيتحرر من عبوديته باختياره ويبقى ابنه نرجع تاني مرجوعنا كل من يعمل خطية هو عبد الخطية إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا يبقى الحرية اللي هيعملها لنا الابن المسيح له المجد هيعملها بالروح القدس وده اللي هنفهمه دلوقتي المسيح هيحررنا ازاي لما يحط روحه فينا روح ربنا روح الحرية حيث روح الرب هناك حرية روح الدنيا روح عبودية روح الشر روح عبودية فالطبيعة البشرية مستعبدة في فساد في الطبيعة البشرية دلوقتي الشيطان بيستعبد ناس يحب كده يذل الناس ربنا ما يحبش يستعبد ناس يحب يتبنى لكن الشيطان يحب يستعبد رئيس العالم ده يذل فيقول هنا أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم ولكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم ده بيكلم الذين آمنوا به شوفوا إزاي يبقى امنوا بس لسه كلمة ربنا مش ثابتة فقال لهم أقول لكم الحقيقة أنتوا أمنتوا أه بس كلامي لسه ملوش مكان جواكم عشان كده ابتدى وقال إن ثبتتم في كلامي سكة الحرية كده إنك تثبت في كلمة ربنا كلامي لا موضع له فيكم أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم أجابوه وقالوا له أبونا هو إبراهيم المسيح بيقول أنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم فهم ايه ابتدوا يبصوا لبعض يقصد ايه دي يعني ده ده مديح ولا ذم ده ما فهموهاش في الاول فقالوا له احنا بنراجع بس معاك ابونا ابراهيم مش كده قال لهم لا استنى قال لهم بقى الاجابه الجميله بتاعته قال لهم يسوع لو كنت ولاد ابراهيم كنتوا تعملوا اعمال ابراهيم ابونا ابراهيم ده كان حر لما تبص لحياة أبونا إبراهيم فعلا تتفرج على الحرية حرية مثلا من الفلوس وعنده فلوس كتير قوي بس مش مستعبداه خالص يوم ما لوط جه يساوم قال له يا ابني خد اللي تعوزه انا ما عنديش في ال- ما ببصش في الحسابات اساسا عاوز ايه خد اللي انت عاوزه اختار اللي انت عاوزه ما تفرقش معايا الفلوس خالص ولا الارض ولا الخضره طب الكرامه يا ابونا ابراهيم مش مستعبد للكرامه لا يقف يخدم على ناس غرب زي الخدام وهو أغنى واحد في جيله ما عندوش عبودية من داخله فابونا إبراهيم ببساطته بتواضعه حر من جواه حر قال لهم يا ريتكم زي ابونا إبراهيم لو كنت أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني أبونا إبراهيم كان يطلب إيه فاكرين أن يرى يسوع هيجي في آخر النص يقول أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى لو أنتوا بقى أولاد إبراهيم كنتوا تشتهوا تشوفوني وتعرفوني عشان تشوفوني إنما أنتوا طالبين تموتوني عكس أبونا إبراهيم خالص لكن الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله هذا لم يعمل إبراهيم أنتم تعملون أعمال أبيكم قالوا له لا ما أنت بتقول إحنا مش شبع أبونا إبراهيم وبنقول لك إحنا أولاد إبراهيم فإيه يعني اتغاظوا بقى تحسوا قلبوا خالص عليه مع أن في بداية الكلام يتكلم مع الذين آمنوا به فقالوا له إننا لم نولد من زنا بعض المفسرين قالوا ده كان تلميح على المسيح نفسه شوفوا بقى الصفاقة يعني يعني ايه احنا على الاقل عارفين لينا اب وام شوفوا قد ايه مع ان ابتدوا بالايمان انما كلام ربنا مش ثابت فيهم لنا اب واحد وهو الله فقال لهم يسوع يعني كمان جبتوها في ربنا لو كان الله أبوكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من عند من قبل الله وأتيت لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني أنت عمال تقول بتعملوا أبوكم حاجات أبوكم قلنا لك إبراهيم ما عجبكش قلنا لك ولاد ربنا بتقول برضه ربنا مش أبوكم وبتتبرأ إن ربنا يعني أبونا مين بالظبط هيقول لهم بقى لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني لماذا لا تفهمون كلامي انتوا وانتوا فاكريني يعني ها هخبي اللي انا عاوزه ولا هقول لكم انا اقصد ايه لانكم لا تقدرون ان تسمعوا قولي انتوا مش مستحملين اللي انا هقوله ايه بقى اللي هتقوله ابوكم ابليس وشهوات ابوكم تريدون ان تعملوا عيني عينك كده ده طبعا دي كانت مفاجاه فظيعه ذاك كان قتالا مش انتوا عاوزين تموتوني هو ده شغل إبليس بقى ذاك كان قتالا للناس من البدء هو بتاع القتل ده أبوكم أنتوا بتعملوا حركات أبوكم ولم يثبت في الحق إبليس ما ثبتش في الحق المسيح هو الحق وليس فيه حق ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب ده شركهم خالص انتوا ولاد ابليس وابوكم هو الكذاب وابو الكذاب وهو القتال اما انا فلاني اقول الحق لستم تؤمنون بي من منكم يبكتني على خطيه فان كنت اقول الحق لماذا لستم تؤمنون بي الذي من الله يسمع كلام الله لذلك انتم لستم تسمعون لانكم لستم من الله أجاب اليهود وقالوا له برضو برجعكم العدد 31 قال يسوع لليهود الذين آمنوا به تصوروا الكلام مع الناس اللي آمنت وكلام وصل لهذا المستوى من النزال يعني ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان إحنا برضو من الأول كان رأينا كده الله ما انتوا انتوا آمنتوا بيه في الأول إحنا لا إحنا قلنا من الأول أنت سامري وفيك شيطان وربنا يسوع بطولة باله ما ما يتنرفزش ولا يتعصبش زي حالاتنا لا أجاب يسوع أنا ليس بشيطان لكني أكرم أبي هي المشكلة كده أنت أصلكم ما دقتوش يعني إيه بنوة أنا أكرم أبي وأنتم تهينونني أنا لست أطلب مجدي يوجد من يطلب ويدين الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامي لن يرى الموت إلى الأبد فقال له اليهود الآن علمنا أن بك شيطان كده بقى تأكدنا خلاص ليه شوفوا الحجة بقى قد مات إبراهيم والأنبياء كلامك أنت مش هيخلي الناس تموت طب ده أبونا إبراهيم مات والأنبياء ماتوا وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي لن يذوق الموت إلى الأبد لعلك أعظم من نبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا من تجعل نفسك عشان في ناس بتقول لك المسيح ما قالش قال من المسيح أو أنا ربنا أهو اللي مهيج اليهود ليه إنه قال طبعا أنا لا نبي ولا إبراهيم أنا أعظم من ده كله فقالوا له أنت إيه عملت نفسك إيه أجاب يسوع إن كنت أمجد نفسي ليس مجدي شيئا أبي الذي يمجدني الذي تقولون أنتم أنه إلهكم ولستم تعرفونه أما أنا فأعرف إن قلت أني لست أعرف أكون مثلكم كاذبا لكني أعرف وأحفظ قوله أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرع وفرح قال, قال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فرفعوا حجارة ليرجموه دول مين الذين آمنوا به فاهمين رفعوا حجارة ليرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مكتزا في وسطهم ومضى هكذا احنا عندنا إيمان بس ما زلنا عبيد هي دي المشكلة زي اليهود لسه كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية فالواحد ساعات يتصور انه كويس انه مسيحي وكفاية لا العبد لا يبقى في البيت الى الابد انت لازم تتحرر تماما من العبودية عشان تبقى ابن ولما تبقى ابن يسمروك في الباب خلاص الابن يبقى الى الابد آه ندخل على غلطية بقى بولس بقى قعد يشرح اللي قاله المسيح ده بالتفصيل غلطية أربعة برضو أنا عديت الآية المشهورة بتاعت حيث روح الرب هناك حرية دي هتلاقوها في كورنثوس التانية إصحاح ثلاثة دي آية مهمة أوي أقول بس بتاعت كورنثوس كان إيه موقفها كان في كورنثوس التانية ثلاثة بولس بيعمل مقارنة لطيفة أوي بين حياة اليهود مع ربنا في العهد القديم وحياتنا كمسيحيين في العهد الجديد فقال يا جماعة الخدمة زمان كانت خدمة عبيد وكان بينهم وبين ربنا مسافة بين عبد وسيد مسافة ضخمة خدمة العهد الجديد ابن وابوه فالمسافة وقعت وقال موسى رجل العهد القديم لما قرب قوي من ربنا كأنه دخل في روح العهد الجديد وشه نور نزل قالوا له مش عارفين نبص في وشك حط برقع فالبرقع كان إشارة إلى عبودية العهد القديم إلى الغشاوة اللي على عينين اليهود مش قادرين يشوفوا نور ربنا إنما موسى لأنه حب ربنا قوي فدخل في روح العهد الجديد يقول بقى التعبير المشهور بولس لا حين كان يرجع إلى الله يعمل إيه يرفع البرقع فاهمين المعنى لما يرجع لربنا لما يطلع الجبل يرفع البرقع إنما لما ينزل من الجبل ينزل البرقع عشان الناس مش قادرة تشوفه فخد منها بقى معنى جميل قوي بولس قال ليه لما يرجع لربنا يرفع البرقع لأنه حيث روح الرب هناك حرية لأن موسى ممتلئ بالروح القدس فما فيش برقع بينه وبين ربنا في حرية تكلم مع ربنا عين عينك ابن لابوه وقيل عن موسى لم يكن إنسان على الأرض مثل موسى يتكلم مع الله كما يكلم الصديق صديقه واضحة؟ فهنا كان معلمنا بولس بيشاور على فكرة أن الحرية ليها بعد تاني أنك حر حتى في الكلام مع ربنا ما بتخافش اليهود كانوا يترعبوا من من حس ربنا قالوا لموسى روح اسمع بيقول ايه وتعالى قول لنا مش عاوزين يقربوا فموسى يروح لأن موسى قريب ف... وعنده حرية يدخل على ربنا ويتكلم معه إنما اليهود ما كانش عندهم الحتة دي فغلطس أربعة بقى معلمنا بولس مشي في الموضوع ده وقال هقول لكم حاجة من عدد 22 4 22 فإنه مكتوب كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية والآخر من الحرة واضحة أبونا إبراهيم ده أصل الحكاية اللي لسه سايبينه في يوحنا 8 أبونا إبراهيم رجل الله بداية الاختيار وبداية الإيمان وبداية القسم كان عنده ولدين واحد ابن جارية واحد ابن حر لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد ده شغل جسد ده شغل غلط ده شغل بره الخط ده شغل ملوش ربنا فيه خالص ولد حسب الجسد أما الذي من الحرة فبالموعد يبقى الموعد مرتبط بالحرة دايما الجسد مرتبط بالجارية بالعبد ماشي الجسد تحطه مع العبد الحرة تحطها مع ربنا وكل ذلك رمز ده بولس بقى اللي قال لنا الحكاية كلها رمز لهات لأن هاتين هما العهدان هو ده العهدين أحدهما من جبل سينا الوالد للعبودية بداية الشعب اليهودي في جبل سينا لكن هم طلعوا منها عبيد الله لكن ما كانش في حرية الذي هو هاجر لأن هاجر جبل سينا في العربية بولس برضو كان دارس في الألفاظ والألقاب فطلعت كلمة هاجر أساسا أحد ألقاب جبل سينا وكلمة سينا هي هاجر في لغة عربية معينة يعني فأتاري أنه هاجر ترمز إلى عبودية اليهود ولكن يقابل أورشليم الحاضرة هو بيتكلم على اليهود بقى فإنها مستعبدة مع بنيها اليهود اليومين دول لسه عبيد عبيد لشهواتهم وعبيد للناموس وعبيد للجسد مش عارفين يطلعوا من الحاجات دي أما أورشليم العليا الحياة الأبدية الجديدة التي هي أمنا جميعا فهي حرة لأنه مكتوب في أشعية بقى افرحي أيتها العاقر التي لم تلد مين اللي كانت عاقر ما بتولدش سارة بس سارة هي الايه الحرة مش كده بس اتأخرت قوي عقبال ما جابت عيال فاهمين الفكرة يعني الحرية جت على البشر متأخر قوي فضلوا البشر 5000 سنة مستعبدين فين لما جت حرية العهد الجديد وربنا أطلق حريات بروح العهد الجديد اهتفي واصرخي اياتها التي لم تتمخض يعني ما عرفتش المخاض ابدا فان اولاد الموحشه الموحشه يعني المهجوره كان زمان بقى الست ما تجيبش عيال جوزها كان يسيبها عند اليهود اكثر من التي لها زوج اما نحن كلام يعني هنا عن الحريه نحن ايها الاخوه فنظير اسحاق اولاد الموعد ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح فاكرين مين كان بيغيظ مين اسماعيل كان فوق راس اسحاق فكان يكيده ويغيظه ويضربه ويديله على دماغه عشان اسحاق الصغير واخدين بالكم بس انتهت القصة بايه الحرة بقى ايه صعب عليها سارة جابت ابراهيم وقالت له يمشي الولد ده يمشي لأنه بيضطهد ابني فاهمين النهاية كده فكما كان ابن الجارية يضطهد ابن الحرة هكذا الآن أيضا ولكن ماذا يقول الكتاب اطرد الجارية وابنه لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر إذا هو الخلاصة إيه؟ إذا أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة إحنا بتوع العهد الجديد إحنا أحرار زي أمنا الكنيسة الكنيسة تحررت من عبودية الشر كنيسة اليهود لم تتحرر لأنها مستعبدة وعلامة عبوديتها الناموس الضيق والفرائض والذبايح والممنوعات ده شغل عبيد العصاية على الباب اعمل وما تعملش كل الناموس كده وعشان كده بعد شوية دلوقتي مش بعد شوية هتلاقوا كلمة ناموس الحرية ده بتاعنا احنا بقى في العهد القديم مفيش ناموس حرية ناموس يعني عصاية لو ما عملتش تاخد على دماغك فيقول هنا ايه اذا ايها الاخوة لسنا اولاد جارية بل اولاد الحر فاثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا ايضا بنير عبودية يبقى الحرية انت خدتها يوم ما اتعمدت وخدت الروح القدس بس فاضل تثبت فيها نفس التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع في يوحنا 8 إن ثبتتم في كلامي تصيرون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم إذا قصة الحرية مش قصة يوم تتحرر فيه العمر كله أنت بتتحرر من نير العبودية لا ترتبك بنير عبودية يعني ما ترجعش راسك تاني توطى لخطيه ما تذلش روحك تاني بعد ما المسيح اداك حرية ما ترجعش الكرامة تاني توجعك وتحركك زي شغل اليهود بتاع زمان ما تقعدش بقى تخضع لفرض السبت وفرض الذبيحة وفرض النجاسة وفرض الفروض بتاعة اليهود وانت بقى حر فبيقول اثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا ايضا بنير عبودية عدد ال 13 في نفس الإصحاح يقول إنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة يعني ربنا دعينا عشان يحررنا والحرية دي لا عربانها الروح القدس اللي فينا غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد اوعى بقى تقول عشان أنا حر تعمل إيه تنام طول اليوم أو تعمل اللي أنت عاوزه لا لا مين قال كده أنت حر من جواك بس الحرية دي مش فرصة أن الجسد يعمل اللي هو عاوزه لا خالص بل بالمحبة خدموا بعضكم بعضا عشان نخلص والوقت ما يسرقناش ندخل على يعقوب واحد خمسة وعشرين كان الأول بيقول إيه اوعوا تسمعوا كلام ربنا وما تعملوهوش زي اللي بيتفرج على وشه في المراية وبعدين ما يعملش حاجة ما يظبطش روحه ده اللي يتفرج على المراية لازم يعدل نفسه فاللي يقرأ وصية ربنا يظبط نفسه عليه فيقول ولكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية يبقى ده مش ناموس موسى بقى ده مش عهد قديم وثبت شوفوا كل مرة فيها كلمة ايه مع الحرية تلاقي كلمة ثبت ومع الثبوتة تلاقي كلمة ربنا فاللي باصص على ناموس ربنا كلام ربنا ده اسمه ناموس الحرية يعني في نظام للحرية مش معنى انك حر ما فيش وصية لا ده الوصية دي علامة حريتك بس ما اسمهاش فرض فرض ده للعبيد اسمها وصية تبقى بين اب وابنه بس اسمه ناموس الكمال او ناموس الحرية او الناموس الكامل وثبت لازم تثبت في الحرية ليه يجوز مرة تغلب الأنا اللي جواك مراية كده تحوش نفسك عن الإدانة لا ده احنا مش عاوزينها مرة عاوزينها على طول عاوزين الأنا دي تدوس عليها ما تقبش تاني تبقى ثابت في الحرية تبقى متحرر من ذاتك كده وعايز كده تحب الناس ومش فارق معاك صار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة هذا يكون مغبوطا في عمله نفس التعبير ده قاله الإصحاح اللي بعده يعقوب 2 12 يقول إيه هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية لأن الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة والرحمة تفتخر على الحكم يعني إيه عيشوا بوصية ربنا وافتكروا أن الوصية هي اللي هتحاسبكم لأنها وصية ناموس الحرية عشان ما تهوش من من اللي أنا عاوز أوصله البداية ربنا يسوع قال إيه أنا جيت أحرركم هتحررنا إزاي يا رب أن تؤمنوا بي وبعدين تثبتوا في كلام لو ثبتوا في كلامي هتتحرروا تبقوا تلاميذي وتعرفوا الحقيقة فتتحرروا الثبات طلع إنه عملية مستمرة لأنه في نظامين في نظام عبودية ترمز إليه هاجر وإسماعيل وفي نظام حرية ترمز إليه سارة وإسحاق ابن الموعد هو اللي طلع منه المسيح فسارة بقت رمز للحياة الأبدية هاجر رمز للحياة الأرضية هتفضل عبد لجسدك العبد لا يبقى في البيت هتبقى نصيبك شوية تراب في الأرض هتبقى تبع سارة هتعيش حر من جواك هيبقى نصيبك أورشليم العليا التي هي أمنا كلنا ماشي الناموس بقى في وصية كلمة ربنا اسمها الناموس الكامل والناموس الكامل اللي هو كلمة ربنا اسمه ناموس الحرية يبقى كل ما تخضع للوصية تتحرر ليه؟ لأنك لما بتثبت في كلمة ربنا تمتلئ بالروح القدس لأن الروح القدس يعطي حرية حيث روح الرب هناك حرية كل ما تحب كلمة ربنا وتنشغل بيها في عقدة بتفك جواك فتبتدي تتحرر كل مات والروح القدس يملاك كل ما ترتوي وتشرب من الماء الحي تلاقي نفسك حر من جواك مش مش مجبر انك لما حد يأذيك ترد او تكره ده الانسان الاولاني ده ده شغل اسماعيل ده مش شغل اسحاق شغل اسحاق ان لما يدوك شر ترد خير ليه لانك حر من جواك ما عندكش مشكله التاني عبد فطبيعي شر بشر وعين بعين اخره كده انما الحر لا احبوا اعدائكم باركوا لعينيكم دي اخلاق البنين لكي تكونوا ايه اولاد ابوكم الذي في السماوات دي اخلاق البنين اخلاق العبيد شر بشر فلا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير عشان تبقى حر لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد